السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل يعني سنحاول كده أن في لقاء اليوم نتحدث عن موضوع بيخص كل إنسان يعني احنا حتى لما نيجي نتكلم عن الإنسان كل إنسان له خصائص ثابتة وله احتياجات ثابتة فبعضهم بيسمي حتى هذه الاحتياجات يقول لك دي بيسميها احتياجات طبيعية وفقد أي حاجة من هذه الاحتياجات الطبيعية بت- بتعمل نوع من الألم يعني مثلا إنسان يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الشراب هو فطر على ذلك هو خلق بهذه الطريقة خلق إن في جوف يحتاج إلى الامتلاء يعني مثلا في الجوف اللي هو المعدة يحتاج إلى غذاء فبنسمي ده حاجة طبيعية وإن كان مش ع- أنا يعني هيقابلنا نقاشات كتير في درس النهاردة هنحاول نتجاوزها هل تسمية طبيعية دي أصلا تصح ولا لا نسبة إلى الطبيعة لا مش نقصد نسبة إلى الطبيعة الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك أو طبع على ذلك مش هو اللي عمل لنفسه المعدة فبالتالي هذا الجوف اللي هي المعدة تحتاج إلى غذاء حينما يفقد الإنسان الغذاء أو يجلس فترة بدون غذاء يشعر ربنا سبحانه وتعالى خلق شيء مقابل للجوف ده خلق شعور الألم وجود الألم بمثلا الجوع بي- ده علامة علامة جيدة علامة حسنة فطرها الله سبحانه وتعالى أيضا طبع الإنسان على هذه العلامة فبالتالي يبحث الإنسان عن ما يسد هذا الجوع يبقى احنا عندنا من أول بدأنا الدرس استعملنا لفظ الاحتياج استعملنا لفظ الجوف استعملنا لفظ الألم غالب الدرس هيدور حوالين هذه المحاور بإذن الله سبحانه وتعالى لكن مش على الجانب المادي بالنسبة للإنسان على الجانب المعنوي يبقى إذا الألم في حد ذاته ليس دائما شيء آه، محزن أو ليس شيئا آه، خطيرا لكن الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان علامة زي جرس إنذار يعني مثلا الحرارة ارتفاع درجة الحرارة ده أيا كان حتى لو له فوائد طبية لكن ده علامة ظاهرة للإنسان إن هو يتحرك ويبحث عن أسباب المرض فكذلك الشعور بالألم نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني لو تخيل لو إنسان بيضع آه، يده على شيء ساخن فربنا سبحانه وتعالى جعل إحساس الألم بالحرارة فيرفع يده سريعا ال- ال- الرفلكس السريع ده بيتشال بيشيل إيده ده علامة ده علامة جيدة ده نجاة للإنسان من إن إيده تحترق وهو لا يشعر بل من الأمراض اللي الإنسان ممكن يصاب بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء مرضى المسلمين ان ال- الامراض انه يفقد احساس عضو مثلا من الاعضاء فبالتالي لما بيفقد الاحساس او يتناسى احتياجه مثلا للغذاء ممكن يسقط يجي له مثلا يعني مريض السكر نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافي مرضى المسلمين لو مريض السكر اللي ماشي على انسولين ما خدش الوجبه بتاعه الغذاء نساها ممكن يجي له غيبوبه نقص سكر ويسقط مغشيا عليه بسبب انه نسي شيء من احتياجات الطبيعيه للانسان طيب تعالوا بقى عايزين النهاردة نفهم نفسنا نفهم عشان نفهم احتياجاتنا وايه علاقة ده بالقضية اللي دايما بنحاول نتكلم عليها قضية القرآن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الإنسان زي ما النبي صلى صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم لما صور الله آدم يعني لما خلق الله آدم وصوره في الجنة كان آدم عليه السلام على صورة تمثال في الأول تمثال من صلصال ومر سواء بقى الصلصال وترك حتى أصبح من حمأ مسنون أي تغيرت رائحته وترك فترة طويلة وجعل إبليس في هذه الفترة لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه ده نص حديث مسلم جعل إبليس يطيف به إبليس من أول لحظة ولسه قبل أن تنفخ فينا الروح قبل أن تنفخ في أبينا آدم الروح من أول لحظة وإبليس شعر ببداية العداوة بيننا وبينه إبليس شعر إن في رواية خارج الصحيح قال لأمر ما خلقت واضح ان انت خلقت الامر عظيم ولئن سلطت عليك لاهلكنك هو من اول لحظه بيبحث مين اللي هيتسلط على الاخر وكان بيضمر في نفسه المعصيه لو طلب منه اي طلب في رفعه لهذا المخلوق الجديد اضمر ال- العصيان وده احد معاني قول الله سبحانه وتعالى اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الجمع ده وان كان جاء بصيغه الجمع لكن المقصود به مفرد وهو بيعود على إبليس أي أضمر عداوة آدم وأضمر معصية الله سبحانه وتعالى لما في نفسه من الكبر فمن أول لحظة إبليس عمل دراسة للإنسان من أول لحظة وده بيعرفك إزاي إن الأعداء قبل أن يهاجموا ال- ال- المسلمين أو الإسلام بيعملوا دراسة الموضوع مش جزاك الله خير ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خير رفع الله قدرك ربنا يعزك يا رب ان قبل ان يقوم الاعداء بالهجوم على المسلمين او على الاسلام لابد ان هم بيعملوا دراسه عشان ما يبقاش الهجوم عشوائي بيدرس ايه هي آه، مظاهر القوه ايه هي موارد قوتك وهي اماكن ضعفك فبالتالي عشان يخترق الاماكن دي او عشان يمنع عنك مصادر قوتك ومن اول لحظه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سوره فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ليه نعمل كده ليه لعلكم ايه لعلكم تغلبون يبقى هما بيبحثوا عن الغلبة وحسوا ان هما من مصادر قوتك الوحي فقالوا مش هينفع ننتصر غير بإبعادهم عن الوحي إيه، الآية بتاعت سورة الحج من كان يظن أن لا ينصره الله الآية لها معاني كتير من معانيها ان الذي يريد أن ينتصر على الإسلام كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنا سأدلك كيف تنتصر على الإسلام ليس هناك إلا سبيل واحد للانتصار على الإسلام وهو أن تمنع عنهم مصدر قوتهم وهو الوحي من كان يظن أن لن ينصره الله اللي لسه عنده أمل أن ربنا مش هينصر المسلمين أو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم الهادي فيها خلاف فليمدد بسبب إلى السماء أي حبل إلى السماء ثم ليقطع قيل ليقطع الوحي فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات, آيات بينات أي لن يستطيع أن يقطع الوحي ده أحد أوجه إن كانت بعيدة في معنى الآية أن السبب الوحيد أو الوسيلة الوحيدة للانتصار على المسلمين هو إبعادهم عن الوحي لذلك لما قتلوا أهل الإيمان وحرقوا أهل الإيمان في سورة البروج قال الله سبحانه وتعالى لهم ليس هذا سبيل نصرتكم ولكن السبيل هو بمنعهم عن الوحي ولكن الوحي محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي لن تستطيع أن تفعلوا مع الإيمان شيئا طالما أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الوحي نرجع تاني للمعنى اللي أنا كنت بتكلم فيه إن من أول لحظة خلق آدم جعل إبليس يطيف به إبليس بيدرس عايز يعرف إزاي يدخل للإنسان يبقى دلوقتي إبليس لما بيدرس آدم عليه السلام هو مش بيدرس آدم بس ده هو بيدرسنا معاه فال ال- آه، يعني الشيء اللي وجده إبليس الفجوة اللي وجدها إبليس موطن الضعف اللي وجده إبليس وقال هو ده السبيل اللي أنا أدخل منه ده فينا كلنا الحديث تاني في صحيح مسلم فجعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف التقط التقاطة معينة إبليس في الكائن ده المخلوق الجديد لأنه شعر من أول لحظة كما قال في غير الصحيح لأمر ما خلقت فبدأ يقول طالما هيحصل منازعة بينه وبينه أنا لازم أدرس الأول العدو هو بالنسبة له احنا أعداء وهو عدونا فاتخذوه عدوا يعني مهم جدا ان احنا نتخذ الشيطان الشيطان عدوا فإبليس لما قرر انه يت- يتخذنا عدوا عرف موطن الضعف فعلم أنه إيه أجوف فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فعلم أنه أجوف فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك إن كان نووي شرح لا يتمالك قال لا يملك نفسه أمام الشهوة الشاهد إن إبليس التقط إيه التقط إن فينا إيه أجوف إن إحنا فينا جوف طب إيه موطن الضعف إن الإنسان أجوف إيه المشكلة يعني لما الإنسان يبقى أجوف يعني ليه إبليس قال بس أنا لقيت المدخل اللي هعرف لو أنا حصل بيني وبينه نزاع أو سلطت عليه كيف أستطيع إهلاكه بس قال خلاص إيه عن طريق إن أنا عرفت إنه أجوف إيه الفكرة في إن الإنسان أجوف إيه موطن الضعف في الإنسان أجوف كل جوف يحتاج إلى امتلاء ذلك من أسماء الله الحسنى إيه الصمد الله يفتح عليكم الصمد ذلك من معاني الصمد في اللغة الذي لا جوف له فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد غني عن العالمين سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى كل الحاجات المنفية دي عن ربنا الإنسان بيحتاجها ليه؟ لأن الإنسان أجوف لأن الإنسان فيه جوف والجوف يحتاج إلى امتلاء طيب هذا الجوف اللي بداخل الإنسان نوعين هذا الجوف اللي بداخل الإنسان نوعين نوع آه، جاء من الطين طيني ونوع ان هذا الطين اللي بداخل الانسان يحتاج غذاء معنوي فمن اول لحظة خلق فيها ادم خلق من قبضة من الارض من الطين ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يبقى الانسان زي ما كلكم عارفين وسمعتوا الكلام ده كتير قبل كده الانسان مخلوق جزء منه من طين و جزء مهم جدا في الإنسان من عالم آخر اسمه عالم الغيب يعني الطين ال- القبضة اللي الملك قبضها أيا كان بقى هو ملك إيه ملك الموت أو أيا كان في الإسرائيليات أرسل الله ملكا ليقبض قبضة من الأرض فقبضها من جميع الأرض الأثر اللي أنا قلته ده حسنه بعض أهل العلم فجاء منهم الغليظ وجاء منهم السهل على حسب مكان القبضة اللي قبضت من جميع الأرض يبقى إذا القبضة اللي من الأرض دي دي قبضت من العالم ال- خلينا بلاش نقول العالم المادي خلينا نستعمل الأسلوب ال- اللفظ القرآني عالم الشهادة والجزء تاني بداخلنا اللي هي نفخة الروح اللي نفخت في آدم عليه السلام وبتكون في الجنين بعد أي- أيام وشهور معينة ويكتب عندها الرزق والأجل نفخة الروح دي عالم من عالم الغيب فغذاء الجزء اللي من عالم الشهادة بيكون من عالم الشهادة وغذاء الجزء اللي من عالم الغيب نحتاج إلى غذاء من عالم الغيب لنغذي هذا الجوف اللي موجود أيضا معنويا زي ما احنا موجود عندنا جوف مادي تاني تاني يبقى الإنسان خلق أجوف يعني ايه أجوف؟ يعني يحتاج إلى الامتلاء طب الجوف ده ايه الجوف ده مادي والجوف ده معنوي يعني احنا محتاجين عشان تكون انسان سوي عشان تكون انسان طبيعي عشان تكون انسان مفيش فيه شذوذات لا في التفكير ولا في الافكار ولا في السلوك عشان يكون الانسان ده منضبط محتاج ان هو يكون يملأ الجوف المادي ويملأ الجوف المعنوي مثال مثلا لما الانسان يقعد فترة ما ياكلش يعني شوف الناس مثلا قبل اذان المغرب على طول في رمضان اللهم بلغنا رمضان تلاقي الناس تجري وبتتخانق ليه يقول لك انا جعان تقول له مثلا طب اقعد ذاكر يقول لك لا لا لا انا مش ايه انا مش في حالتي الطبيعيه دلوقتي انت مش انت ايه وانت جعان بتبقى انت انت جعان مختلف ليه, ليه؟ ناقصك حاجه فتلاقيك مضطرب مش سوي تلاقيك بتعمل اعمال ومش عارف تفكر ومش عارف تركز ينقصك شيء فتبحث عن سد هذه الخلة التي بداخلك تقعد بقى تجرب ألوان الأطعمة وألوان الأشربة منها أطعمة فاسدة تعطيك نوع غذاء ونوع ضرر ومنها أطعمة فاسدة مطلقا زي السموم ومنها أطعمة صحية تماما بتعطيك قوة يبقى ال- ال- ال- اللي انت الأشياء اللي بتحاول تملأ بيها الجوف إما فيها نوع أطعمة فيها بي- مختلطة بها ال- ال- الفساد والصحة يعني حاجة بتكسبك نوع من القوة وبتكسبك أيضا فساد أو أطعمة صحية تماما أو أطعمة فاسدة تماما كذلك الروح لأن احنا قلنا الإنسان جزئين مش هينفع يغذي البدن بس ويترك الروح طيب هذه النفخة التي نفخت في الإنسان من روح الله سبحانه وتعالى قلنا هتحتاج غذاء من عالم الغيب طيب ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه روح بما ان احنا اللي نفخت فينا اسمها روح ايه اللي تسمى روح الوحي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم يبقى اذا كل اللي انا قلته ده برضه معلومات بديهيه عندكم ان الروح التي بداخلنا تحتاج الى غذاء من عالم الغيب والغذاء ده مش احنا اللي اخترعناه لان احنا ما نعرفش نجيبه لان احنا كل سيطرتنا على عالم الشهادة احنا ما نعرفش نعمل حاجة في عالم الغيب حتى الجن انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه لان ده في عالم الغيب يعني الملائكة والجن واقدار الله سبحانه وتعالى ده عالم كامل زي ما في عالم كامل اسمه عالم الشهادة في عالم الغيب والمؤمن بيعايش عالم الغيب وعالم الشهادة يعني مثلا من ال- الأحكام الجميلة جدا اللي بتظهر قد ايه انسان بيراعي عالم الغيب ان لما انسان ياكل من الشجره اللي سمانا صلى الله عليه وسلم خبيثه التوم او البصل فقال فلا يقربن مصلانا ليه فلا يقربن مصلانا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تتاذى الملائكه بتتاذى يعني انت متخيل ان واحد متعود على الصلاه في المسجد وبعدين اكل توم او بصل ما ينزلش يصلي عشان ما يأذيش مخلوقات هو مش شايفها اصلا لكن هو بي- بيوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معايش مع عالم الشهادة مع عالم الغيب هو ع- وده أعلى شيء في الإيمان إنك أنت تكون في عالم الشهادة ومستحضر دايما عالم الغيب يعني مثلا لما تنزل تصلي الفجر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أنزل الله له مسلحة من الملائكة تدافع عنه انت متخيل يعني انك انت لما تصلي الفجر والمغرب وبعدين تقول الذكر ده 10 مرات انت مستحضر ان في مجموعة من الملائكة معاها أسلحة مسلحة كتيبة تدافع عنك انت متخيل ده المؤمن اللي بيعايش هو يكون في عالم الشهادة ويعايش عالم الغيب فنرجع تاني يبقى إذن الإنسان زي ما في جزء طيني بيغذيه غذاء من العالم الشهادة في جزء داخل الإنسان احنا خلقنا كده يعني جزء من تكوين الإنسان أنا بتكلم الآن عن أي إنسان مؤمن كافر مسلم ملحد أبيض أسود أي الإنس... أيا كان نوع الإنسان وأيا كان جنسية الإنسان ودين أيا كان هو بينتمي أي انتماء يحتاج إلى هذا الغذاء طيب من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل علامات تحدث لما يفقد الغذاء الطيني زي الألم الجوع أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل علامات عند فقدان الغذاء الآخر غذاء القرآن وغذاء الروح لما الإنسان بيفقده ربنا سبحانه وتعالى جعل له آلام كما هناك آلام للجسد هناك آلام للروح تظهر فيه علامات مختلفة طيب هنقف عند النقطة دي نقطة الاحتياج الروحي لغذاء أو إحنا بقى كمسلمين للوحي وفقدان ده يؤدي إلى ألم هقف هنا شوية وارجع لها تاني وهتكلم بس سريعا كده على الفطرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال ألا ترون البهيمة تولد جمعاء هل ترون فيها من جدعاء يعني البهيمة بتولد مجتمعة كاملة الجدعاء المقطوعة الأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان البهيمة بتولد جمعاء مكتملة إلا أنتم تجدعونها أنتم اللي ممكن تعملوا فيها كده فكذلك اللي بيقوم بتغيير دين الطفل إلى دين آخر بعيدا عن الإسلام أشبه باللي بيقطع منه شيء طيب إيه هي الفطرة ديت مبحث الفطرة ده مبحث أنا مش عايز أدخل فيه بصورة فلسفية أنا هتكلم عنه سريعا يعني لأن في نقاشات كتير وفي طول يعني لكن الفطرة سريعا هي نوع من التهيؤ والاستعداد والقبول لأشياء معينة أشبه أشبه بي بعضهم كان بيقول وده يعني مش مش ده راجح يعني إني معرفة ان الفطرة هي معرفة الله لا ربنا قال اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا لكن الانسان ربنا ركب جواه ركب جواه حاجة اسمها الفطرة ايه بقى الفطرة ديت انا قلت لكم في نقاشات فلسفية طويلة ممكن في اخر الدرس اللي عايز مصادر وابحاث الاستفاضة احيله عليها الفطرة سريعا حاجة متركبة جواك اشبه بوعاء له شكل معين اشبه بوعاء له شكل معين الوعاء له شكل معين ده محتاج يتصب فيه شيء بشكل معين لما الاثنين بيركبوا مع بعض كده الإنسان بيكون في حالة سوية لو وضع فيه شراب أو شيء آخر هنا بيحصل اضطراب في الإنسان ليه؟ لأن الوعاء ده لم يملأ بصورة جيدة لم يوضع فيه السائل المناسب له فكذلك الفطرة هي استعداد وتهيؤ ان الإنسان ناقصه حاجة الفطرة دي انت متركب جواك ناقصك حاجة اول ما بتسمع عن الدين وبتسمع عن الله وبتسمع عن الوحي وبتسمع عن النبوة بتبدأ الفطرة في الامتلاء فبتشعر بالانسجام تبدأ تشعر ان النقص اللي بداخلك الان يملأ هذا الجوف بداخلك الان بيقارب الامتلاء ده اللي بيخلي كتير من الناس ممكن عاش سنين ملحد خاصة في الغرب بمجرد ما يسمع آيات من القرآن يبدأ يلمس في حاجة حصلت جواه ايه اللي حصل يعني هو الكلام انت ممكن بالنسبة لك عشان اعتدت عليه ايه اللي حصل يعني يعني ايه اللي في الكلام ده معجز وده برضو عقلية إيه يعني نتيجة الطغيان المادي بقت عقليتنا دايما بتفكر ان الآية لازم تبقى مادية لما يعني تسمع كلمة آية يعني متهيأ لك مثلا ايه ان صاعقة تنزل من السماء إيه، حاجة كانت بيضة مثلا واخضرت فجأة اتحول بقى مخلوق يعني انت متصور ايه إن لما يقول لك ايه إيه المعجز في القرآن يعني فمتصور ان لما إيه، عايز تكلمه عن اعجاز القرآن انك انت هتجيب مثلا مجموعة ايات تحطها على ارض جرداء جرداء تخضر مثلا لا هو العقلية دي غلط ده دي عقلية مادية ممكن تكون اقرب ليه للعقلية الوثنية لذلك كان المشركين دايما بيطلبوا ايات حسية وربنا يقول لهم الآية بتاعتكم مش حسية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لو أن الله أراد لهذا القرآن أن يكون له أثر للمعجزات الحسية لفعل كل هذا لأنه أقوى من كل المعجزات ولكن اختار الله سبحانه وتعالى آية مختلفة كنت لسه في الدرس ال- ال- الجمعة اللي فاتت وأنا في سور- وإحنا في سورة العنكبوت بنشرح قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قضية الاكتفاء بالقرآن وأنه آية وأن المشركين ما كانش عاجبهم الآية دي كان قابلني أحد ال- ال- الشباب كان عنده مجموعة من الشبهات كده آه، لقيته قال لي أنا عايز أقابلك وبعدين لقيته جاي لي ورقة وش وظهر مليانة إيه؟ مليانة شبهات كان منظر الورقة يخض فعلا ال- الميزة ان الولد ده كان الشاب ده كان حافظ للقرآن وبعدين بدأ يبعد وبعد كده بدأ يترك الصلاة وبعد كده بدأ شبهات هو ش- ممكن نسميه شبه ملحد يعني مش مش ما خدش قرار الحاد و- ولسه ما بيصليش فقال لي انا عندي اسئله كتير فقعدنا من الظهر لغايه العشاء تقريبا نتكلم في القران وده كان مساعدني ان هو حافظ نتكلم مره البقره مره في المائده مره في النساء قعدنا يعني ما يقرب فعلا من بعد الظهر لغايه العشاء وفي الاخر برضو ايه الحمد لله يعني ما اقتنعش ف... وبعدين مشي آه، سافر يعني وبعد كده كلمته بعدها آه، باسبوع ايه الاخبار لسه برضه ما بتصليش لا لسه ما بصليش المهم ايه لقيته بقى اختفى قلت خلاص يعني الواحد ما وفقش يعني في الكلام معاه لقيته بعد فترة بعت لي رسالة عجيبة جدا بيقول آه، جه في مرة حس بضغط وأزمة نفسية حس إن في حاجة ناقصة فقال أنا محتاج آية عايز آية فين آية يا رب لو أنت موجود يا رب وريني آية يا رب وريني آية فهو كان هو مع مجموعة طلبة فكان في مصحف موجود فقال إيه هو دي الآية يعني فين الآية في كده يعني فالمهم سبحان الله قال لما طب هشوف ايه يعني ايه الايه اللي في كده مسك المصحف طبعا برضه بتحكي القصه بعض الناس انت بتصور انه هيفتح المصحف هيطلع ايه يطلع نور مثلا من الحته من السقف هتقع لا مش هيحصل ده فتح المصحف بيقول فتحت المصحف جت سوره الرعد قلت يعني ايه يعني فبيقول قرات السوره فهمت بيقول بيقول انا فهمت ان ربنا بيقول لي اياتي ليست حسيه وكتب لي المشاعر بتاعته تجاه سوره الرعد كلام رائع بيقول لي من أول كلمة في سورة الرعد وإن ربنا بيقول لي هذه الآيات هي آيات الكتاب وليست آيات حسية ومرة على ولو أن قرآنا وبي- هو رجع بسورة الرعد المشكلة إن إحنا ده ما عندناش الثقة في القرآن إحنا ما عندناش ثقة حتى في معاني القرآن طيب لو الناس حصل لها عجمة في البعد عن القرآن إحنا دورنا تقريب المعاني دي أو نشوف القرآن أشار إلى إيه ونعيد الناس إلى هذه الإشارات فالخلاصة هو وجد هو وغيره ان الايات دي لمست شيء كان مفتقده فلما الايات ركبت على الفطرة التي بداخله حصل هذا الانتعاش لذلك مهما لذلك تجد قبل ما اقول النقطة دي بتاعت يهوداني او نصراني او مجلساني تجد ان الانسان مهما كان مترف ويكون ملحد بل ينشر الالحاد وفي قمة الطرف وتجد انه ناقصه حاجة يعني في حاجة شغلاه في نزوع بداخله ان هو بيجاوب على اسئله اصلا جهد الملحدين لنشر الالحاد ده دليل على وجود الله يعني جهد الملحدين ما هو الملحد بيقول ان الحياه عبث طب هو انت جبت منين الاراده والطاقه المفروض ان الحياه كلها آه، حاجه لخ... حاجه لخبطه كده حاجه متلخبطه على بعضها وحاجه ع- عبث طب انت ايه اللي جايب الاراده واصلا كتير من الشبهات الالحاديه هي ادله ان الحياه ليها معنى يعني لو الحياه عبث ما حدش فينا كان هيسال سؤال الشر ده اصلا يعني ما حدش كان هيسال سؤال ما الحكمه من كذا يعني السؤال ده معنى انك بتساله انت فاهم يعني ايه كلمه حكمه اصلا ولو الحياه كلها عبث واحنا كلنا شويه عدم وشويه حساله كيميائيه وما كانش هيجي في دماغنا هذه الاسئله اساسا ما كانش هيجي بداخلك سؤال ماذا بعد الموت السؤال اللي أرق كل الحضارات وحاولت تجاوب عنه سواء إجابات صحيحة أو إجابات خاطئة لأن شيء بيضغط فيه حاجة جواك بتضغط عليك إن الإتقان الرهيب ده سواء بداخلك أو بخارجك عشان الحياة القصيرة دي لا ده بيخليك دايما عندك تساؤلات الفطرة اللي جواك دي بتبدأ تهدأ وترتوي لما تشرب من الوحي زي بالظبط المعدة أول ما بتطعم طعام مناسب ليها يعني لو جبت للمعدة طعام مش بتاع إنسان عزكم الله من طعام يناسب الحيوانات المعدة تضجر تشعر بتقلصات مش مناسب ليها ده جهود البشرية لمحاولة ملء هذه الفجوة التي داخل الإنسان لا تحصى سواء عن طريق التماثيل سواء عن طريق الصور سواء عن طريق الشعر سواء عن طريق الفن سواء عن طريق الموسيقى كل دي حاجات بيحاول يملأ بيها الفجوة التي بداخله هتقول لي طب انت حطيت حاجات جنب بعضها منها مباح منها مكروه منها حرام انت ليه حطيتهم جنب بعضها ما انا قلت ان الوان الاطعمه مختلفه في طعام فاسد مطلقا في طعام مختلط وكنت فصلت المعنى ده في درس اسمه لهو الحديث اللي عايز يرجع فكره ان ال ال الغذاء اللي, اللي الروح محتاجاه مش غذاء حسي يعني مش غذاء حسي لا محتاجه كلام كلام يدخل عن طريق الاذن ويصل الى نفسك يطمئنك لان انت جواك تساؤلات لا تهدأ حتى مهما حاولت تتناسى جواك يعني أسئلة لا تهدأ جواك جوف ملتهب قيس بالظبط حالة الجائع اللي قعد فترة محروم من الطعام هو ده بالظبط الإنسان اللي قعد فترة محروم عن الوحي لكن المشكلة وده هتكلم عنه ده كان الجزء الأخير من المحاضرة الآلام التي تخرج من الإنسان يبقى إذن الفطرة ده تهيؤ جواك استعداد قبول جواك شيء منتظر حاجة يعني دي الفطرة لذلك سورة الروم ودي برضو موجودة اللي عايز يرجع لها كنت عامل لها وقفة سريعا سورة الروم من المعاني المحورية في سورة الروم أن الله سبحانه وتعالى يعني لو أنت عايز تخرج بمعنى محوري من سورة الروم والمعاني المحورية مش مش لازم يبقى واحد ممكن يبقى كتير من المعاني المحورية في سورة الروم أن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل وتغيير الأوضاع مهما كانت وأن لابد أن تكتسب اليقين في هذا المعنى كلمتين دول من المعاني المحورية سورة الروم وبدأت سورة الروم بتقلبات سياسية غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين اللخبطة والقلبان ده ما حصلش عشوائي لله الأمر من قبل ومن بعد ذلك من الكلمات اللي تكررت سورة الروم كلمة قبل وكلمة بعد ليه؟ لأن قارن قبل وقارن بعد شوف الضعف وبعده قوة وبعد كده بعد قوة ضعف وشيبة التنقلات دي فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وإن كانوا من قبل اللي هي من تنزل عليه من قبله لمبلسين تكرار قبل وبعد في السورة الله قادر على تبديل وتغيير الأوضاع تجد بالرغم أن السورة ده المعنى اللي حتى ختام السورة ختام السورة خالص يطلع من السورة فاصبر إن وعد الله حق لان ربنا قادر انه يحقق الوعد طب ربنا يحقق الوعد ازاي و... واحنا في العهد المكي كله استضعاف طب ربنا بيقول لك ربنا قادر انه يقلب كل هذه الاوضاع اللي في مكه فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقولون تجد ان في نفس السوره فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها وبعدين ربنا يقول ايه ذلك الدين لا تبديل لخلق الله ايه ده ده الصورة اصلا فيها تبديل وتقليب وتغيير لكن دي كل مخلوق لا يبدل بيحصل حاجة بقى ممكن نسميها انتكاس الفطرة قدام او الران او الغشاء لكن كل مولود مهما عملوا اي مولود بيولد بيولد على الفطرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستعمال سلاح الفطرة مهم يعني ايه استعمال سلاح الفطرة مهم يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع في الإنسان أشبه يعني ممكن يسميه زي الايه زي المستقبل الحسي كده زي ال receptor كده لو اتحط عليه الوحي يضيء وده أحد معاني قول الله سبحانه وتعالى نور على نور أية المصباح أية آه نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المشكاة دي بعضهم قال أن هذه المشكاة اللي هي الفتيلة دي الفطرة توقد منين بتجيب وقودها منين من الوحي شجرة الزيتون التشبيه القرآن وعصر الزيتون استخراج معاني القرآن لما يتحط الاثنين على بعض ايه اللي يحصل نور على نور تحصل الإضاءة يبقى نور الفطرة لما يتحط عليه الوحي يحصل التفاعل ده يعني نور على نور ذلك الآيات اللي جت بعد كده في سورة النور اللي غطى الفطرة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب دي أغشية فوق الفطرة شهوات وشبهات فأنت بتقرأ عليه الوحي ما بيوصلش أنت بتقول لي طب دلوقتي أنت قلت الفطرة لا تبديل لخلق الله طب ما احنا نروح نقرأ الوحي على الناس ما هو الريسبتور ده أو المستقبل ده متغطي عليه أغشية أنت محتاج تجاهد أن تقوموا لله مثنى وفرادى محتاج تنزعه بره الوسط ده أصلا زي في آخر سبق ينزع خارج الوسط ده عشان يجلي الفطرة عشان لما يجي عليها الوحي تبدأ الإشارات تحصل يبدأ يلقط وده اللي بيحصل مع ناس كتير ان في حالة الضنك وحالة الخنقة من الحياة برغم انه في قمة الطرف حاسس ان في حاجة ناقصاه قاعد بيدور ايه اللي ناقصه يسمع آية من آيات القرآن يقول هو ده اللي ناقصني بس هو ده اللي ناقصني هقرأ لكم حاجة كده الكتاب وإن كان هو يعني المفروض ان هو يكون للمختصين لا يعني اللي مش مهتم بالباب ده ما انصحش انه يقرأ فيه كتاب دكتور سامي عامري اسمه براهين وجود الله عمل فصل وده من رحمة ربنا ان في براهين جوانا احنا مش محتاج حاجة يعني محتاج بقى أدلة خارجية ولا تبحث جواك انت براهين سماها براهين النفس واختار منها أربع براهين اختار منها الفطرة والأخلاق والغريزة والعقل أو الوعي أيا كان واستفاد فيهم أنا يهمني ببحث برهان الفطرة اللي فيه واتكلم على كمية الدراسات اللي اتعملت واللي عايز دراسات من دي أكتر كتاب تاني اسمه فطرية الإمام كمية الدراسات النفسية اللي اتعملت على كتير من الملاحدة واللا أدريين أو الربوبيين أو أيا كان خليط بدون تحديد انتماءاتهم اللي بد... كله بي او مش كله خلينا نقول ان في نسب كبيره كانت بينقصها شيء وبيبحثوا عن شيء بل ان في احصائيه اتعملت على مش عارف اكتر من 15000 واحد من الملاحده واللا ادريين طلع 32% منهم بيؤمنوا بالبعث واليوم الاخر انت متخيل هو يعني ايه يؤمن بالبعث واليوم الاخر يعني مش متصور ان دي نهايه الحياه ده معنى ال... ال... الاحصائيه اللي اتعملت يقول لك برغم ان هو هو تصنيفه انت ايه ملحد او لا ادري طب انت متصور ان الحياة دي كده هتخلص يقول لك لا انا حاسس ان في حاجة طب امال الاخ ملحد يعني امال انت مش فاهم يعني ملحد ولا ايه فده جاب مجموعة من الدراسات الجيدة هقرا لكم بس كلام وجاب كلام لملاحدة كثر زي مثلا راسل مثلا قاعد مع طول بحثهم كله بيقول نفس الجملة تقريبا في شيء بداخلنا بيبحث عن عن الفراغ اللي بداخلنا يبحث عن شيء يملأه كله قاعد يجرب طب الفن طب قاعدين يجربوا نحتاج إلى أن نملأ شيئا بداخلنا طبعا الكلمة المبهرة اللي لخصها ابن القيم على موضوع الجوف اللي بداخلنا اللي محتاج أن يملأ كلمة مشهورة أقرأها لكم برضو سريعا وحطها في المبحث يلخص ابن القيم جاب كلام كتير وفي الآخر ابن القيم جاب التلخيص الآفات الدافعة قهرا إلى طلب الاكتمال بالإيمان يعني أنت جواك حاجة بتقهرك زي الجوع كده يعني الجوع بيقهر يعني أنت ما ينفعش تفكر تقول إيه أنا عقليا هاخد قرار أن أنا مش هجوع كانش حد غلب يعني يعني إيه أنا هاخد قرار أن أما يجي وقت الأكل مش هاكل بمجرد بس ما إيه تبدأ الوقت يمضي وتشم رائحة الطعام تبدأ في دفع جواك انك تتحرك لكن عشان ده عالم الشهادة وبالتجربة المتكررة انت عرفت الطعام خلاص بيغذيك الروح بتصرخ قلت انا هسيب اخر جزء عن الالام اللي بتخرج من الروح ودرجات هذه الالام الروح بتصرخ فبتقهرك وبتدفعك ما ينقصك شيء مش ع... تخيل ان في ناس كتير مش عارفه تعيش حياتها انه ياكل ويشرب وينام مش عارف يعيش حياته كده ناقصه حاجه يقول لك انا ناقصني حاجه الاستمتاع طب ناقصني السعاده طب ناقصني الفسحة ويتفسح يقول لك لا برضه ناقصني حاجة طب ناقصني التنوع وممكن ينتحر عمل فصل هنا على مسألة الانتحار ايه اللي ناقصه يعني ايه ايه اللي ناقصه فابن القيم بيلخص اقرا لكم كلام ابن القيم الاول بيقول اكيد سمعتوه كتير وفي القلب شعث لا يلمه الا الاقبال على الله وعليه وحشه لا يزيلها لا يزيلها الا الانس به في خلوته وفيه حزن لا يذيبه الا السرور بمعرفته سبحانه وتعالى وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده سبحانه وتعالى المطلوب وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له سبحانه وتعالى يبقى احنا جوانا فجوة اللي هي من أول لحظة إبليس عرف أن أنت أجوف وإبليس استغل الجوف ده ازاي بحاجتين انه يدفعك لملء الجوف الحسي من حرام وان يمنع عنك الغذاء الحقيقي للجوف المعنوي تاني ابليس استغل الجوف اللي بداخلك ده ازاي عشان يصرفك بحاجتين ان انت جواك جوف حسي فيدفعك من الجوف الحسي ده الشهوة قضاء الوطر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وضعها في الحلال فله أجر ليه؟ لأنه بيملأ الجوف بطريقة صحيحة زي اللي بيأكل الطعام من حلال وده هنا فلسفة إن الإنسان اللي بيأكل من عمل يده ده مأجور برغم إنه بيعمل في الدنيا لكن هو الآن يملأ الجوف بطريقة صحيحة كما أمره الله سبحانه وتعالى مش بطريقة خاطئة فإبليس يعمل إيه؟ بيجعلك تملأ الجوف الحسي بداخلك من حرام وده أول لحظة حاول يعملها مع سيدنا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وده له طريق كتير ان هو يسمي الأشياء بغير مسمياتها سمى شجر شجرة الخلد واستثارة الأماني بداخلك أو إبليس يعمل إيه تاني أو ان هو يمنع عنك نور الوحي يعني ده الغذاء الحقيقي للجوف اللي بداخلك فيشغلك بأل... بألوان أخرى من الغذاء زي مثلا يبدأ معاك بالأغاني مثلا يشغلك بأشياء أخرى ليه تشعر ان انت بدأت فعلا خد بالك الأغاني فعلا بتسد جزء من الفاقة التي بداخلك يعني الفقر الروحي اللي جواك ممكن تسمع أغاني تشعر بجزء امتلأ لكن هذا الجزء اللي امتلأ بيزيدك جوعا لأن مش ده الغذاء الحقيقي زي لحم الخنزير ما هو لحم الخنزير بيغذي بس غذاء فاسد ما هو طعام بس طعام فاسد وحرام فكذلك في نوع من ألوان الغذاء اللي ممكن يبقى فيه جزء انت تشعر بيه انك بدأت اللي بداخلك تمتلئ وتلاقيه بيبكي وتلاقيه بيعايش وتلاقيه روحيا يشعر انه بدأ يمتلئ لكن هو الآن بيمتلئ بصورة خاطئة هو وعاء الفطرة اللي بداخله بيملأه بصورة خاطئة طيب بيقول هنا الدكتور سامي بيعلق بيقول إن في هذا الشعور الصارخ بالفراغ في قلب الإنسان دلالة على مفقود في عالم المادة يعني الشعور اللي جواك ده ان في حاجة ناقصة والحاجة دي مش من عالم المادة او بعبارة الفيلسوف الملحد هو جاب الميزة ان الفصل ده 95% من النقولات من الملاحدة يعني الميزة في الفصل الفطرة بتاعه ده ان 95 او اكتر من النقولات جابها عشان ما يقولش ايه اصل دول مؤمنين محبين لا جاب الملحد وبيعترف أنه ينقصه شيء بداخله فبيقول لا يوجد شيء في هذه الدنيا الملحد شوبنهاور بيقول لا يوجد شيء في هذه الدنيا من الممكن أن يطفئ حنين الإنسان وأن يرسم هدفا نهائيا لطلباته ويملأ البئر التي لا قعر لها في قلبه بيقول أنا قاعد بدور في بئر لا قعر لها لا أشعر أنها تمتلئ أبدا طب ده واحد أصلا المفروض أنه ملحد وشايف الحياة عبث ماذا يفقد عن ماذا يبحث بيقول تاني واحد تاني باسكال بيقول ما هو الشيء الآخر الذي يعلنه هذا الحنين وهذا العجز يعني كله يعني الكل معترف ان في جوانا شيء في حنين في عجز في بحث في فاقة في شعث في طاقة بتدفعك للأسئلة بداخلك تساؤلات كثيرة لا تستطيع أن تكتمها كلما حاولت أن تتناساها جاء سؤال آخر مع كل لحظة موت مع لحظات المرض ودي اللي ممكن نسميها بس عشان احنا طولنا ممكن نسميها موقذات الفطرة ربنا زي ما عمل آلام توقظ الجوع اللي بداخلك ده ألم يوقظ الإحساس بالطعام عشان تذهب ربنا جعل موقظات الفطرة الآلام التي تدفعك أن تبحث عن الوحي وده هنقولها إن شاء الله فباسكال بيقول ما هو الشيء الآخر الذي يعلنه هذا الحنين وهذا العجز غير أنه أكيد كان في الإنسان في يوم ما سعادة حقيقية أكيد كان جوانا حاجة وتشالت لكن لم يبقى منها الآن غير علامة فارغة وأثر وهو أي الإنسان يحاول عبثا أن يملأ هذا الفراغ بكل شيء حوله يبحث في أشياء ليست موجودة عن عون لم يستطع أن يجده في الأشياء الموجودة رغم أنه كل الحاجات اللي عمال يجربها لا شيء من ذاك ينفع إذ أن اللي هو السحيقة اللي جواه لا يمكن أن تمتلئ إلا بشيء لا نهائي وغير متقلب أو بعبارة أخرى الله أنت متخيل لما ده كلام واحد والفصل بصراحة حقيقة ممتع جدا يعني لكن أنا قلت حقيقة لا أنصح بالكتاب لغير يعني بقية الفصول لغير المهتم بالباب الشاهد ان الكل بيعترف في لحظات الصدق ان في فجوة في جوف بيظهر بصورة حقيقية في قمة الدول المترفة والناس اللي عايشة حياة لا ينقصها شيء مادي ثم هو يبحث ثم هو يسأل ايه اللي يخلي انسان في قمة الطرف ثم يسلم ويضحي بل ويجاهد ويضحي بماله ونفسه ايه اللي خلاه ده مش عبث ده قد وجد شيئا لقد وجد ما ملأ هذه الفجوة جعله قد يتخلى عن أي شيء في سبيل ملء هذه الفجوة زيك لما الفجوة دي لو امتلأت صح قد تستغني عن أشياء كثيرة وده الكمال في حالة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل عارفين الوصال في في رمضان يعني يصوم أيام متتالية وما ياكلش حاجة وده يعني له حكم فقهي سواء التحريم أو الكراهة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يقدر عليه مع قلة طعام مش ده تحرير المحل الفقهي لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل فلما الصحابة حاولوا يواصلوا معاه في رمضان في الاعتكاف في العشر الأواخر يعني كان اليوم ورا يوم ما ياكلش حاجة فالصحابة حاولوا فكادوا أن يسقطوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لست كهيئتي انا بتكلم عن نفسه لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين مش بيطعمه ويسقيه الغذاء الحسي ما وجد من حلاوة المناجاة والتلذذ بالوحي صرف عنه اي احتياج لاي لذة اخرى فالجوف ده لما بيمتلئ ممكن تضحي باشياء كثيرة عند الجوف الاخر يجعلك ترضى بالقليل من ملء الجوف الاخر يعني الجوف الروحي ده لما بيمتلئ صح وبتقوم بتلقي الوحي يعني مثلا عارف لما صلينا العشاء خدنا ما يقارب ربع وشوية كده تحس انك انت بترتوي بتشرب انت محتاج كل شوية تقف تصلي زي كل شوية تقف تشرب كل شوية محتاج تقف تصلي اقل حد محتاجه الانسان الطبيعي خمس فروض يعني اذا كان في واحد يقول لك انا اقل حاجة خمس وجبات مثلا في اليوم وفي واحد بياكل وجبة وفي واحد ثلاثة أقل حد خمس فروض وبعد كده فليطول ما شاء اللي يصلي وحده عندك ما بين أطول فترتين عندك ما بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر عندك صلاة الضحى وصلاة قيام الليل ليه؟ دي جعلت زادا ده اللي عايز يرتوي أكتر ده اللي عايز يشرب أكتر اللي عايز يقرأ الوحي في الصلاة أعلى تفاعل مع الوحي بيكون في الصلاة أعلى تفاعل مع الوحي بيكون في الصلاة فالجوف لما بيمتلئ صح بيجعل الإنسان يتنازل ويتخلى عن أشياء عند الجوف الآخر اللي هو الجوف الحسي مش هيتخلي تخلي مطلق لأن احنا سنظل بشر لن نكون ملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات يعني ده مرحلة صعبة لكن احنا سنظل بشرا سنظل بشرا فبالتالي هتحتاج أن تملأ الجوف الآخر أو أن تعطيه ما يقيمه الجوف الحسي لكن الجوف المعنوي كلما ازددت امتلاء منه كلما ارتويت حقيقة كلما رأيت الحياة على حقيقتها طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على مسألة الفطرة ومسألة الجوف الروحي اللي محتاج يمتلئ الجوف الروحي اللي جواك ده لن يمتلئ إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى انك يعني انت ما تعرفش روحك دي اصلا شكلها عامل ازاي ولا تعرف ده احنا خناقات في الكتب ال ال الكلاميه على ايه هي الفطره اصلا انت مش هتعرف اصلا هتتملى ازاي فربنا ما سابكش تضيع من أول نزول آدم فإما يأتيناكم مني هدى ما سابوش يجرب يعني في الدنيا سابوا يجرب ذلك ال- البشرية ممكن تتقدم دنيويا لكن من أول لحظة نزول آدم البشر فكرة تطور الأديان دي مش الفكرة الإسلامية دول بتوع تاريخ الأديان هم اللي بيقولوها اللي, بي... اللي ما بيعتمدوش على الوحي لكن احنا عندنا الأصل التوحيد لكن بتوع اللي بيتكلموا في تاريخ الأديان من منطلق غير إسلامي بيقول لك الأصل كان الشرك وبعدين البشرية تطورت وكانت في مرحلة الطفولة الوثنية وبعدين وصلت للتوحيد بعد لا ده مش ده اللي عندنا احنا عندنا من أول لحظة آدم نزل بالتوحيد إلى الأرض والهدى نزل معه فإما يتناكم مني هدى وإن الأصل كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد كما قال ابن عباس فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين آية البقرة والحديث المشهور في البخاري حديث ابن عباس إن كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك قصة ود وسواع ويغوث- ويغوث ويعوق ونسر يبقى إذا الجوف اللي بداخلك لن يمتلئ مش هتعرف تملاه غير بالوحي لو سبت نفسك تتصبغ جوه الوحي هتبقى انت كده بقيت انسان طبيعي لذلك كنت شرحتها برضو بال- بالتفصيل عايز ارجع لها في سورة المعارج في قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا وكان الدكتور محمد حسن جبل الله يرحمه توفي قريبا في كتابه الممتع المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم بي- عايز يجيب ال- المعنى المحوري لكل جذر لغوي فقال ان المعنى المحوري لكلمة هلع هو الجوف الذي يحتاج إلى امتلاء ان في فراغ وجوف بيحتاج الى امتلاء وعدم ملء هذا الجوف بيعمل نوع من الضعف فالناقه الهلوع ال- الناقه التي منع عنها الطعام وتجري بغير هدف فالانسان الهلوع هو الان الانسان المفتقد هذا ال- الغذاء الجوف بتاعه بدأ يفضى فلما الجوف بتاعه بيفضى بيتصرف تصرفات مش طبيعية إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير من دي صرفات مش طبيعيه يعني ايه مش طبيعيه يعني لا ترضي الله لما بتكلم طبيعي مش بنسبها للطبيعه يعني مش انسان سوي الشر يرى انه هو لن يذهب والخير خايف عليه بخيل اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا مين الانسان السوي اللي بيملا الجوف حقيقه بالصلاه الا المصلين اللي بيقف يملا جوفه بالصلاه يقرا الوحي في الصلاه ويصلي لله ويسجد لله سبحانه وتعالى فده يبقى انسان عند الشر وعند الخير معتدل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر يبقى إذا عشان تكون إنسان سوي الجوف اللي بداخلك ده محتاج امتلاء ما تسكتش على نفسك ما تسيبش نفسك فترة طويلة من غير الارتواء من غير ما تملأ هذا الجوف واحنا مقبلين على شهر الارتواء شهر رمضان ان ترتوي من القرآن انك تسمح لروحك ان تمتلئ من الوحي وهي اصلا يعني من الافكار المحوريه وان كنت انا شايف ان دي ممكن تبقى الفكره المحوريه في رمضان اصلا الحكمه المحوريه في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي لاول مره في رمضان كان منعزل عن الناس متقلل من الطعام والشراب معتزل عن البشريه في لحظه ال- الخلوه دي نزل الوحي يبقى أحسن طريقة لتلقي الوحي البعد عن المشاغل تقليل الشهوات البعد عن الملذات جو صافي تتلقى فيه الوحي ده بيكون أعلى ما يمكن في آخر كمان رمضان في العشر الأواخر في الاعتكاف اتعودت على الصيام أول 20 يوم بتقلل من الشهوات لو عرفت كمان تعتكف ده أعلى وضع لتلقي الوحي لأن الاعتكاف هو أشبه بمحاكاة اللحظة الأولى لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم محاكاة اللحظة الأولى بتبتعد وتعيش مع الوحي شهر الارتواء انك روحك تحتاج ان ترتوي ارتواء حقيقي لان هي بقى لها فترة بتتألم اخر حاجة انا طولت عليك وانا اسف ربنا سبحانه وتعالى جعل برحمته آلام معنوية زي ما في آلام حسية الآلام دي علامات تدفع الإنسان للبحث عن النقص الذي بداخله ليسده زي ما في آلام الجوع فبالتالي الإنسان لما يجوع يبدأ يدفع إنه يسد هذا الجوع في آلام أول ألم خالص ألم اللي هو ألم الملاحدة دي وأي وألام الكفار ألم إن في حاجة ناقصة طيب ربنا سبحانه وتعالى أيضا شوف رحمته سبحانه وتعالى يعني جعل الفطرة ونزل وحي وأرسل رسل ربنا بيقدر أقدار توقظ الفطرة أو بتز- بتزيل الغشاوات اللي هي احنا كنا قلنا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ثلاث طبقات من الظلمات طيب هتتشال ازاي اما تتشال بأثر الدعوة وهو ده معنى التذكير فذكر انت دورك انك مذكر يعني ايه مذكر يعني تفكره بأصله الأول باحتياجاته وهو هيفتكر يعني انت دورك انك تزيل هذه الطبقات وتلقي عليه الوحي فيتذكر أو من رحمة الله أنه يقدر أقدار مؤلمة في حياته يعني مثلا لحظات الضعف لحظات المرض لحظات القهر اللحظات دي بتبين للإنسان مدى عجزه ومدى ضعفه يعني لذلك كلمة آمنت كلمة دي مين مثلا قالها آمنت لا الآمنت ده فرعون فرعون اللي عذب وقتل وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال يا همان ابن لي صرحا فرعون قال آمنت أيوة قال آمنت قال آمنت إمتى يعني فرعون قال آمنت إمتى لما شاف العصا لما شق البحر يعني لما صحرت غلبه قال, قال آمنت إمتى لما شعر باقتراب الموت لحظات الضعف لما بتقترب من الإنسان تخلي كل النقاشات وكل الغشوات دي تسقط فيعترف حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لأن إله بني إسرائيل قد نجاهم وعايز ينجو وبيموت فلقى أن بني إسرائيل بينجو وبنو إسرائيل بيقولوا احنا بنعبد ربنا فكأنه إيه أنا عايز من ده عايز أنجو خلاص أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به زيهم زي لا إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا معاهم وأنا من المسلمين قال أن وقد عصيت قبله فمقظات الفطرة مقظات الفطرة دي اللي هي المرض الألم أن ترى الموت وينجيك الله منها اللي عاش لحظات مثلا صلى الله السلام والعافية مرض شديد شعر فيه باقتراب الموت ثم نجاه الله أو حادثة أليمة نجاه الله منها يقول لك أنا اللحظات اللي كنت حاسس أن أنا هموت فيها اللحظات دي أنا كنت في قمة الصدق مع نفسي أنا كنت عارف الصح من الغلط أنا كنت نفسي ربنا ينجيني في اللحظات دي عشان أنا هطلع أعمل واحد اتنين تلاتة ومش عايز نقاش ولا عايز حد يقنعني دي لحظات الصفاء ربنا بيقدر موقظات الفطرة ديت الآلام اللي انت بتمر بيها توقظ هذه الفترة طيب الآلام دي وانا اختم بالكلام ده الآلام دي ليست على درجة واحدة يعني ليست على درجة واحدة يعني زي ما في آلام الإنسان الحسية ليست على درجة واحدة الآلام الأخرى ليست على درجة واحدة طب ممكن إنسان يفقد الألم تماما يعني هل ممكن إنسان ما عادش اللي هو الألم الروحي يفقد الألم تماما انا حقيقه ما عنديش اجابه قاطعه على هذا الكلام يعني ممكن قراءه ان ممكن واحد فعلا تنتكس فطرته تماما ويعيش حياه يتناسى كلما تذكر جاء عليه الالم تناساه حتى يطمس على قلبه والعياذ بالله وارد او انه مهما تغافل وتناسى كل فتره تاتيه هذه الالام يعني اللي هو اشبه ممكن نسميها بالغيبوبه طيب من الغيبوبه لليقظه درجات يعني حتى في الطب لما يكون واحد في غيبوبة يقول لك احنا عايزين نشوف الايه او يعني مشكين هو في غيبوبة ولا لا او يعني نشوف الدرجة بتاعته بيشوفوا ال score بتاعه كام من واحد ل 15 واحد وسائل التقييم بتاعه انك تعمل له score بتاعه دوت انك انت بتشوف استجابته للألم يعني لو هو بتحاول الأول تشكه مثلا أو تضغط عليه جامد في أماكن معينة وتشوف استجابته للألم هل بيستجيب للألم العميق ولا بيستجيب للحاجات البسيطة ولا مدى استجابته للألم كذلك الروح في واحد اللي هو بقى احنا قلنا ده البعيد خالص أو خليه على الشمال الملحد ده البعيد خالص وده اللي هو كل فترة يأتيه بعض الألام وهو بقى ايه موج فوق موج فوق سحاب بعيد ممكن ربنا يمن عليه وتوقظ هذه الفطرة بحادثة معينة بآية معينة بآية قرآنية ومن الحاجات انك انت تسمع قصص الناس اللي كانت بعيدة وأسلمت ولذلك من البرنامج الجميل قوي بتاع بالقرآن اهتديت وغيره يعني برضه انا بحب قوي قصة جيفري لانج اللي هو ازاي سورة البقرة فرقت معاه وازاي ان هو فهم حاجات من خلال انه قرأ الوحي بس قرأ القرآن بس طيب احنا بقى عايزين نسقط احنا واقعنا احنا ايه ال- ال- ايه دور الالم في حياتنا انت الالم ده انت محتاج زي ما ال- ال- الطبيب ممكن يقيم حالة المريض هو في غيبوبة درجة كام او هو الوعي درجة الوعي بتاعته كام ومن الوسائل دي استجابته للالم انت شوف انت على اي شيء تتألم الالم اما الانسان بيتأذى او بيفقد شيء بالالم المعنوي غالب الالام المعنوية نتيجة فقد شيء ينقصها شيء طب انت متى تتألم يعني في واحد بيتألم لما بيضيع الفروض الخمسة يبدأ يقول لك ايه انا حاسس ان انا ب- ب- صدري مقفول ليه ما صليتش حاجة النهاردة وفي واحد يتألم لما يضيع فرض في واحد بيتألم لما يضيع الراتبة السنة الراتبة في واحد يتألم لو ما صلاش قيام ليل في واحد يتألم لو ما قرأش الورد في واحد بيتألم لو ما خشعش أثناء قراءة الورد والصلاة في واحد بيتألم لو قعد ساعة ما بيذكرش ربنا لكن أنا حاسس بمشكلة انت ما هي درجة آلامك يعني الآلام دي علامة صحية انت المفروض تستغلها تقيم من خلالها نفسك بل من رحمة الله كان الكلمة دي سمعتها لل- محمد راتب النابلسي كان بيقول كلمة جميلة بيقول اللي أول مرة يصلي الفجر في المسجد بيكون في قمة السعادة وبعد فترة السعادة بتبدأ تقل فبيقول هو بيقول من رحمة ربنا إن السعادة دي لما بتبدأ تقل هو بيبدأ يبحث عن طاعة أخرى يقول لك اه أصل أنا كنت بنزل أصلي ما صليتش السنة فيصلي السنة فيشعر بسعادة فتقل فيبحث عن طاعة أخرى فيصلي قيام الليل فيشعر بسعادة فتقل فيبدأ إن وكأنه يدفع دفعا للاستزادة من الطاعات ولا يشبع ودي من رحمة ربنا إن الإيمان ملوش نهاية قاعد بيعلى طيب أيضا في الآلام في واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام الرجل النومة حديث صحيح مسلم أي يغفل الرجل الغفلة يتلبخ يتشغل فترفع الأمانة من قلبه جزء من الإيمان يتشال فيظل أثرها مثل الوقت اللون اللي ملغوش اسود في ابيض كده ما عادش لون صافي ثم ينام النومة أي يغفل مرة أخرى فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجحر ك- كحجر كجمر دحرجته على رجلك كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ترفع الأمانة أي الإيمان من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت الوقت يعني إيه؟ عارف لو بتعبير بسيط لما الواحد يكون في قمة الإيمان والنشاط ويكون ليلة 27 وبكاء في رمضان و... وبعد كده يجي بعدها بثلاث أربع شهور إيه، الإيمان ملغوش مش صافي المعاني ما عادتش صاحية جواه هو كان متقد بمعاني الإيمان أصبح في إيمان باهت المجل بقى اللي بعد كده ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل المجل أثر العمل في اليد يعني لما تقعد تشتغل بفاس وتسيب الإيد وتسيب الفاس إيدك بتبقى منملة وورمة أنت ما- أنت مبطل شغل بس بقايا العمل كجمر الجمرة لما تدحرجها على رجلك فنفط تعمل زي بقابيق كده الحروق فنفط فتراه منتبرا منتبرا المنبر المرتفع همزة على نبر النبر الارتفاع فتراه منتبرا لكن هو جواه مفيش فيه حاجة في شخص لما اتشال منه الإيمان هو ظاهره ممكن شكل الإيمان لكن هو ليس فيه شيء تراه خارجيا كده لكن هو حقيقة ليس فيه شيء الإيمان بالنسبة له زي أثر العمل كده الإيمان كان ذكريات يقول لك ياه ده أنا بقالي آه، سبع شهور ما صليتش قيام ليل وعيطت زي رمضان أنا بقالي ست شهور ما مسكتش المصحف وجبت جزء على بعضه الإيمان بقى ذكريات طب هو فين المشكلة هنا بالنسبة للشخص ده في الحديث إن كان المفروض أول ما ترفع الأمانة من قلبه بيحصل له هنا نوع ألم يعني أنت اللي محافظ على صلاة الفجر شوف لما الفجر يضيع منه يومين ثلاثة ورا بعض تلاقيه بيتألم تلاقيه بيبدأ إيه مخنوق ومتضايق وقرفان ويظبط المنبه ويصحي مقريف ويروح الشغل مقريف ومش عايز يكلم حد وخايف يسافر لحسن ما ما- ليس في ذمة الله من صلى الفجر في جماعة فهو ذمة الله وتلاقي معاني معينة و... لو هو اتعود على كده ايه اللي بيحصل وده ايضا موجود عندنا في الحس التأقلم على الآلام عادي درجة الآلام بتقل اللي هو في الطب بيحصل له نوع بنسميه التوليرانس اللي هو بعد ما كان محتاج ضغط معين للألم عشان يحس بيه محتاج ضغط أعلى محتاج مؤثر أعلى فبدأ عادي بدأ يضيع منه الفجر 3 4 5 أسبوع إيه اللي بيحصل ما عادش بيصحى مقريف بقى بيصحى طيب ربنا ييسر شوية بدأ كل ده لسه بيظبط المنبه شوية ممكن يقعد شهر وبعد كده يظبط المنبه على الساعة 7 عادي ممكن يشعر بألم إمتى يشعر بألم لما يضيع ثلاث فروض يعني في واحد بيشعر بألم لما يفطر يوم في رمضان بغير عذر ده بعيد وفي واحد بيشعر بألم عند أقل شيء بيرفع منه ما هي آلامك يعني الواحد يرجع لنفسه كده لأن الألم إن الجوف اللي جواك عارف زي علامة البنزين الجوف اللي جواك بدأ ينقص خلي الترمومتر بتاعك صاحي خليه حساس خلي الجوف اللي جواك أول لما يبدأ ينقص تستيقظ على طول لا في حاجة مش طبيعية لذلك أهل الإيمان لما بيعدي عليهم ساعة بغير ذكر الله يفزع بل ما جلسوا مجلسا وقاموا عليه من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة أي حسرة يوم القيامة لأنه مش مستحمل يقعد فترة طويلة من غير أي مذكر بعالم الغيب ما ينفعش يقعد فترة طويلة كده فكل شوية في فرض في نفل في ذكر على طول حاجات بتربطه بعالم الغيب على طول حاجات يمون بيملى عالم الغيب بداخله بيملى الجوف الذي بداخله فالواحد يرجع يسأل نفسه ايه هو مستوى آلامي انا امتى بشعر ان انا صدري اتقفل وبدأت اتألم لما بينقصني ايه يعني ايه اللي لما بينقصني لما اقعد شهر ما اقراش قرآن ولا لما اقعد يومين ما اقراش قرآن لو انا صليت الخمس فروض من غير خشوع عم اسال النهارده نفسي وانا في اخر اليوم ايه الفرض اللي انا صليته بخشوع ايه الفرض اللي انا ما صليتوش بخشوع انا اخر اليوم ايه اللي ينقصني ما هي آلامي لما انام على السرير اخر اليوم انا بتألم لايه ينقصني ايه زي انا بتألم لأشياء حسية فاتتني طول اليوم ان فاتني كذا وخسرت كذا وكان ممكن اعمل كذا طب انت تألمت الفقدان ايه من الدين فقدان ايه من معاني الوحي اللي انت المفروض كل شوية ترجع تمتلئ منها مرة اخرى انا بعتذر ان انا طولت عليكم وشعبت عليكم الامور بس انا حاولت اتكلم على هذه القضايا الجوف اللي بداخل الانسان الذي يحتاج الى امتلاء وكل نقصان من الامتلاء في هذا الجوف بيقابله ألم لو الإنسان ترك الجوف بيفضى سيتعود على هذه الألام حتى يفرغ هذا الجوف تماما ده ملخص اللي أنا قلته والحل نحن مقبلين نحن مقبلون بإذن الله سبحانه وتعالى على شهر ملء الجوف نحن مقبلين على شهر الارتواء على شهر الغذاء الروحي شهر التقليل من المشاغل والملذات شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وإنك أنت تعيش فترات مع الوحي أن ترتوي أن ترتوي من كتاب الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا